والاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عايز اكلمكم كلمتين بمناسبة ابتداء الصوم الكبير كل سنة وانتم طيبين ربنا يجعل له صوم مبارك وسعيد الصوم الكبير سموه الكبير لأسباب أول سبب أنه كما يبدو أكبر الأصوام في عدد الأيام هو خمسة وخمسين يوم ثمان أسابيع ست ستة وخمسين ولو ان في رأيي اكبر الاصوام عندنا هو الاربع وجمعة لان الاربع وجمعة على مدار السنة السنة 52 اسبوع منهم سبع اسابيع ايام الخمسين ما فيش صيام اربع وجمعة يعني خمسة واربعين اسبوع في يومين بالتسعين يوم اكتر من الصيام الكبير ايضا سموه الصيام الكبير لانه يشمل ثلاث اصوام الاربعين المقدسة واسبوع الالام والاسبوع الاول الذي يقال انه تعويضي او تمهيدي مش وقت يعني وايضا سموه الصيام الكبير لانه صيام سيدي له قيمة كبيرة في الحياة الروحية بالنسبة للناس واللي لا ينصلح حاله في الصيام الكبير يبقى حياته مؤقته على اي الحالات هناك عبارة تقول في سفر يوئيل النبي قدسوا صوما يعني ايه قدسوا صوما يعني الصوم ده يكون ايام مقدسة يعني نصيحتي ليكم استفيدوا روحيا من ايام الصيام الكبير ليس الصوم مجرد اختلاف في نوعية الاكل انما الصوم اولا وقبل كل شيء هو في الحياة الروحية كيف تنمو وكيف يصل الانسان الى وضع افضل انا مش عايز نبقى تبقى روحياتنا خاصة بالمناسبات لا المفروض ان روحياتنا تكون ماشية صح سواء في ايام صوم او غير ايام صوم او غير صوم لكن على اي الحالات فترة نتفكر فيها ان احنا نسلك روحيا بطريقة سليمة حاول انك انت تتقدم خطوة في حياتك الروحية اثناء الصوم لان ساعات واحد يقول له انا مالي انا كويس او كده اعمل ايه تاني طول ما انت شاعر انك انت كويس كده مش هتزيد عن كده ومش هتتغير عن كده وهتتجمد على وضع معين تحتاج في الصوم الكبير او اديك في بدايته انك انت تجلس الى نفسك وتشوف ايه التغيير التغيير اللي ينبغي ان تسلك فيه روحيا التغيير او التجديد كيف تكسر حدة الروتين في حياتك كيف ان حياتك تكسر الوضع المجمد فيها وتشعر بانك انت دخلت في فترة جديدة لها طابع جديد مشوق ليك وكويس ليك اسلوب جديد يعني افتكر الآية اللي بتقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب حاول انك انت تذوق الروحيات التي تليق بالصوم الكبير او على الاقل في الصوم الكبير افتكر الايه اللي بتقول ارجعوا الي ارجع اليكم يقول الرب الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفه الحق يقبلون وعلى راي ماري اسحاق ربنا عارف اختلاف نفسيات الناس فلذلك جعل هناك طرق كثيرة يسلك فيها الناس في طريق الخلاص اللي بيسلك في طريق الزواج واللي بيسلك في طريق الرهبنة أو البتولية واللي بيسلك في طريق التكريس واللي بيسلك في طريق العلم والاجتهاد واللي بيسلك عادي على قده المهم انك انت تشوف ايه الطريق اللي يناسب حياتك وخلاص نفسك وتسلك فيه ربنا مش عايز يجبرك على طريق معين المهم انك انت تمشي في طريق صالح ايا كانت صورته وهو مستعد يساعدك ما دام الطريق اللي انت ماشي فيه ما فيهوش غلط لو ربنا عايز يغيره يغيره لكن انت ما تقعدش تتردد وتقول اسلك في كذا ولا كذا ربنا يساعدك في حياتك عن طريق النعمة نعمة ربنا تساعدك في حياتك او يساعدك عن طريق عمل روحه القدوس في حياتك على شرط انك انت تشترك مع النعمة في العمل وتشترك مع روح الله القدوس في العمل وممكن ربنا يساعدك عن طريق خدمة الكلمة تأثير كلمة الله في حياتك يا ريت تكون فترة الصوم الكبير هي فترة توبة ولعل واحد منكم يقول ايه التوبة هو انا ماشي في الخطية علشان اتوب وانا ماشي كويس التوبة على الاقل هي تغيير الى افضل في حياتك تغيير الى افضل في حياتك نمو في حياتك الروحيه ترك عادات ثابته فيك ينبغي ان تتغير او التخلص من اعترافات خاطئه عندك تتكرر باستمرار ومحتاجة تتغير او ترك الروتين في حياتك يعني ايه روتين يعني واحد حياته عبارة عن روتين الصلاة روتين المزامير روتين التسبيحة روتين الأداديس روتين روتين روتين روتين بلا روحيات وممكن ربنا يقول هذا الشعب يعبدني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا الله مستعد ان يجذب الانسان الى التوبه بانواع وطرق شتى اما ان ربنا يجعلك تحب الحياة الروحية وتتأثر بها وإما وانت ماشي في حياة الخطية يضربك كم ضربة تفوق لنفسك وترجع يعني إما بالحب وإما بالرهبة او بتجربة ترجع الانسان لحياته الروحية او ضيقة ترجع الانسان لحياته الروحية سواء ضيقة ليه او ضيقة لاحد احبائه خليه يفوق لنفسه او مرض وهو مش كل انسان بيتوب حبا في الحياة الروحية في انسان ياخد له خبطه كده كويسه يفوق لنفسه دي تذكرنا بقصة اخوات يوسف الصديق لما قدر هو يوضبهم كويس فبدأوا يقولوا الآن نتذكر أخانا اللي احنا أسأنا إليه وربنا عمل معنا كده في تجارب تخلي الإنسان يتوب خبطات تخليه يتوب يفوق لنفسه الله مستعد ان يجذبك الى التوبة بأي طرق وربنا مستعد ان هو اللي يبدأ معاك ربنا بدأ مع آدم بينما آدم كان هربان منه وبدأ مع أسرة نوح وأخذهم وأخرجكم من الوسط الشرير ومع أسر وأخرجكم من المدينة التي تحترق ربنا مستعد أن يبدأ معاك المهم أنك أنت تتجاوب معاه او انت تبدا ولو بالقليل وهو يبارك في القليل اللي انت ماشي فيه خلي ميزان الخير يزيد في حياتك يعني عندك كفتين كده كفة فيها خير وكفة فيها نقائص وضعفات خلي ميزان الخير هو اللي يزيد في حياتك الكفة تحبط يعني مش قادر تسلك في حياة القداسة على الأقل زود نسبة الخير في حياتك وكتر الزيادة دي باستمرار في كل ناحية من النواحي سواء في العبادة في الخدمة في عمل الخير للآخرين في حفظ نقاوة القلب كتر نسبة الخير في حياتك ان ما مشيتش في كده ربنا مستعد ان هو اللي يسعى اليك يسعى اليك طافرا على الجبال وقافزا على التلال ويقول لك افتح لي قلبك رأسي ويظل منتصر رأسي قد امتلأت من الطل وقصصي من ندى الليل أو يقول لك أنا واقف على الباب وأقرع من يفتح لي أدخل ربنا مستعد هو اللي يقرأ على باب بيتك علشان انت تفتح ليه في حاجة يسموها الروحيون زيارات النعمة ما فيش إنسان ما بتجلوش زيارات النعمة في حياته في وقت من الأوقات تحس إنك أنت عايز تمشي مع ربنا أو في وقت من الأوقات تلاقي إنك متأثر بقراءة معينة متأثر بعظة معينة متأثر بآية معينة تلاقي قلبك ملتهب فيك من حيث لا تدري دي يسموها زيارة نعمة تلاقيه غاوي تغير حياتك غاوي تتوب غاوي تسيب اللي انت فيه غاوي تتحول الى افضل كل دي يسموها زيارات النعمة جاي زيارات النعمة تجيلك من جوه في قلبك في فكرك وجايز تجيلك عن طريق حد يفوت عليك يقول لك كلمتين تتأثر بهم جدا او حادثة تحصل امامك تتأثر بها جدا وتكون زيارة نعمة بالنسبة لك او اجتماع تحضره تتأثر بيه او قداس تحضره تتأثر بيه او مناسبة معينة المهم انك انت تنتهز زيارات النعمة دي وتستفيد بيها جايز الصوم فترة الصوم تكون زيارة من زيارات النعمة عشان تتأثر بيها المهم انك انت تتأثر في ساعات انسان يتأثر تأثر طارئ ويروح منه بسرعة وفي ساعات إنسان يتأثر ويعمق هذا التأثر في قلبه فيستمر معه مدة ويخليه يعمل عمل ابدأ بأي طريقة انك تحسن صورتك امام نفسك وامام ربنا وربنا مستعد يساعدك لكن في احيان كثيرة الانسان مش هو اللي عايز يبدأ مش هو اللي عايز يبدأ اما مش عايز يبدأ يتوب لان في خطية مسيطرة عليه مش قادر يسيبها في شهوة مسيطرة عليه مش قادر يسيبها في عادة مسيطرة عليه مش قادر يسيبها فمش قادر يبدأ او مش قادر يبدأ من اجل انه مشغول مشغول باستمرار باستمرار باستمرار مش فاضي لنفسه يقعد مع نفسه يفحص في ذاته مش فاضي زي واحد في دوامة الشغل ياخده ويلف بيه وهو مش ديان بروحه والاخطاء بتلف معاه وهو مش دريان بروحه ففي انسان مش قادر يبدا نتيجه خطيه او شهوه مسيطره او انسان مش قادر يبدا نتيجه مشغوليه بتلف حياته او انسان مش قادر يبدا نتيجه ضعف في ضعف في ارادته هذا الضعف ما بيساعدوش ان يبدا بدايه روحيه وفي انسان مش قادر يبدا لانه مش عارف طريقه البدء يبدا ازاي ما هو شاول الترسوسي كان ملفوف في دوامه مش دريان بروحه وبعدين لما ربنا ابتدى ينتشله من هذه الدوامه قال هذه العباره ماذا تريد يا رب ان افعل ايه اللي اعمله عشان امشي صح وزي اليهود في يوم الخمسين ما قالوا للرسل السيد المسيح ماذا نفعل ايها الرجال الاخوه ساعات انسان عايز يغير حياته ولا يعرف ماذا يفعل ده يحتاج لارشاد روحي على اي حالات يعمل اي حاجه صح ويشوف النتيجة ايه ربنا مستعد ان ينتشل مثل هذا الانسان ويعطيه بصيرة روحية كيف يعمل الله مستعد ان ينسى الماضي كله اذا مس... اذا مشيت صح من اول دلوقتي بيقول خطاياك لا اعود اذكرها امحوها ابيض اكثر من سلك المهم انك تترك ما انت فيه اللي انا شايفه عند كثيرين يقول لك ما انا انسان بحضر الكنيسه وبحضر الاجتماع الروحي وبخدم وليا قراءة في الكتاب المقدس وسير القديسين وبتناول واعترف عايز مني ايه تاني انا شخصيا مش عايز منك حاجة لكن انت عايز من نفسك ايه هل تتجمد عند وضع معين لا تنمو فيه في الدير عندنا زرعنا أشجار كتيرة بل إحنا في الدير بدأنا تعمير الصحاري من قبل ما الدولة تخش في المشروع يعني يفتي الأنبا توفيلس الله ينيح نفسه كان عامل تعمير صحاري في الدير وكان غارس أشجار وحاجات كتيرة كنا بنلاحظ الشجرة كل يوم تمر عليها تلاقيها أعلى مما كانت من قبل عندنا أشجار في الدير علو الشجرة ولا عشرين متر فوق كانت بدأت مفيش نص متر وهي شتلة صغيرة لكن باستمرار تنمو تنمو تنمو تنمو وما نعرفش بعد كده هتصل لفين الشجرة عبارة عن درس للإنسان إن باستمرار لابد أن ينمو إذا كنت أنت في فترة الصوم ما تعرفش لنفسك خطية تتوب عنها على الاقل تعرف ان يلزمك النمو لان الذي لا ينمو عرضة ان يفتر والذي يفتر عرضة ان يسقط والذي يسقط عرضة ان يهلك فلا بد ان تخلي حياتك الروحية فيها نمو نمو في الخير نمو في العلاقة مع الله نمو في الخدمة بهذا النمو تستطيع أن تبدأ الصوم الكبير بداية طيبة وعلشان تصل لكده لازم تجلس الى نفسك جلسة في بداية الصوم اعمل ايه عشان امشي صح صدام صح